ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت
اسمع احلى الكلام للشوق اسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب لسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد مساء الخير عليكم مستمعينا كلام في الحب وحشتوني جدا جدا ومشتاقه لكم جدا جدا هكون معاكم انا شاهند انور من امام الميكروفون والاعداد لمحمد منصور هندسه اذاعيه المصري وكريم الاسود هكون معاكم ساعتين على الهوا ما اجمل ان يكون الغزل لامراه وما اجمل ان يكون الغزل نتيجه لمشاعر صادقه يشعر بها القلب فالغزل هو كل ما تريده امرأة ولا يستطيع أن يمنحها إياه غير الحبيب هو تلك الكلمات التي تطرب أذانها أفضل من أعزب سيمفونية هو ما يجعلها تزداد بريقا تزداد تألقا تزداد حبا العاطفة هي كل ما يريده الرجل ولا تملكه غير المرأة فلن تبخل على الحبيب أن تمنحه إياها فالعاطفة هي النسيم الهادئ بعد العناء التي جعلت النساء سرا من أسرار الحياة فالحبيب إذا منح الغزل منحته الحبيب العاطفة وما الحب إلا عطاء حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الغزل وفي جزء كمان هنتكلم فيه عن العاطفة اللي بتحتاجها البنت وبيحتاجها الولد لكن هنشوف النهاردة مع بعض كل حاجة في موضوعنا النهاردة اللي بيتكلم عن الغزل بس ده هيكون بعد أول أغنية هلعبها ليكم في حلقة اليوم وهي الغزل هنتظر مشاركتكم من خلال fan page و group راديو network بلدنا او من خلال ال website بتاعنا بلدنا dot net slash SMS بلدنا يا جماعه B A L D N double A وهستقبل كمان اتصالاتكم من خلال Skype B A L D N double A وتليفوناتكم على 010 15 785 بس بعد ما نطلع اول فاصل انتظروا
ما الحل
Thank you.
المطر لولا جميل عناقنا ما كان في الدنيا ثمر أنت الشجر وأنا المطر لولا جميل علاقنا ما كان في الدنيا ثمر نحن بأحلى مكان وثالثنا الحنان من أين يأتي النوم من أين يأتي النوم همس يجيب الصدر ووسادة كالجمر من أين يأتي النوم من أين يأتي النوم أحلى مكان آه من أين يأتي النوم من أين يأتي النوم آه من أين يأتي النوم من أين يأتي النوم الله من دلع النساء وكيدهن الله من كرم النساء وفضلهن على افتعال المشكلات الله من كرم النساء وفضلهن على افتعال المشكلات
احنا كلنا اسفلنا ومن قلبنا بندعي ربنا يسامحنا على استهترنا في البطاقة بس مسلمين وعاملين فيها فاكرين لكن في الحقيقة ناسيين وده وضعنا دايما ده رسول الله سيد البشر بأخلاقه حالة الحياة ولانا الحجر لازم حقه نرجعه شايفيننا ضعاف فبيشتموا لازم نقوى ونقوى والكل نعرفه انه معاه رب بينصره خلاص يا رسولنا احنا معاك من النهارده ومش هنضع تاني ثانيه انتظروا الداعية تامر محمد في برنامج أعرف حبيبك كل يوم حد وخميس الثامنة مساء لنتعرف معا على سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حصريا على راديو بلد أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحب
بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك الحب أنا منك وأنا ليك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر. أنا واحد بموت فيك اسمع أحلى الكلام للشوق اسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب لسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند أنور على راديو ملاك طبيعي قوي لما يكون كلامك حلو الناس تحبك مش بس حبيبتك ده رد فعل مفيش منه أي مفر لسه مكملة معاكم أنا شاهندة أنور من أمام الميكروفون وموضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الغزل يا سلام على الغزل لما القلب هو اللي يقوله مش اللسان بيبقى ساحر بيبقى أقوى قدرة توصل بيها لقلبها بيبقى واحد من اللي بيضمنوا حياة سعيدة مع الحبيبة الموضوع ده مهم جدا لأي بنت لأنها بتحتاج كلام حلو يوصفها يوصف جمالها أخلاقها أحلى صفات فيها كلام حلو يحسسها بإنها ملكة جمال العالم في نظر حبيبها مفيش حد زيها الغزل يعني وصف الحبيبة كل شيء جميل فيها اللي انت شايفه فيها عن بقية الناس واللي خلاك تحبها عن ملايين البنات رأيي ان كل كلمة حلوة زينتها بصدق المشاعر وتقولها لحبيبتك بتبقى عندك وعندها أغلى من كنوز الدنيا ممكن تتحدى أي شيء علشانها ممكن البنت تفني أيامها بسبب كلمة حلوة غازلها بيها حبيبها البنت مش سهلة أبدا وتفكيرها ملوش حدود ما تقدرش تفهم ممكن تفكر في إيه لكن مفيش أوضح من إنها تحس بصدق كلام ومشاعر المحبوب ممكن توصل إنها تبقى طفلة في إيده لعبة في إيديه زي ما بيقولوا لأنها بتكون تحت تأثير الحب ما بتبقاش شايفة غيره قدامها لكن إحساسها بالخطر والخداع ممكن يخلوها أسوأ كابوس ملوش هدف إلا الانتقام بيفكرني بكلام براندر شو لما قال فيما معناه المرأة كالبندقية إن أجدت الإمساك بها ملكت عالمك وإن فقدت السيطرة عليها أرسلت رصاصها إلى قلبك عايزين نرجع لموضوعنا تاني ونقول إن الغزل مهم بالنسبة لأي بنت في بنات ممكن تتكابر وتحب تظهر بفكر مختلف وتقول إنه مش مهم بالنسبة لها من جانب تاني بقول إن كمان في بنات ممكن يكون الغزل مش مهم بالنسبة لهم لكن مش بصورة كاملة يعني ممكن يكون مهم بالنسبة لهم وأحيانا بيكون مش مهم بمعنى صحيح في بنت بتحب يكون حبيبها ولد عمره ما ارتبط بأي بنت قبل كده غيرها ولا حتى كمان في نطاق الدراسة في بنات بتحب يكون كلامه قليل غزله ليها يكون قليل ومش بيكون حلو قوي لأنه بيكون بسيط لكن هي بتكون مبسوطة بده لأنها بتشوف الموضوع من وجهة نظرها بيكون ليه أسلوب خاص وهو في أول حياته معاها من جانب تاني كمان بنقول إن الولد اللي الغزل عنده حاجة عادية جدا وارتبط ببنات كتير سواء كان دراسة أو شغل وغزله كان في هيئة مجاملة هيجي في يوم بنت وتفوز بيه وبقلبه وغزله اللي بجد وتاخده من, كل من كل البنات اللي هو عارفهم موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الغزل وانا مستنيه مشاركتكم من خلال fan page و group network بلدنا او من خلال كمان ال website بتاعنا بلدنا dot net slash SMS وبلدنا dot net slash radio وكمان رسالتكم على سكاي بي بلدنا والمكالمات مفتوحه ومجانا مجانا عشان كل الناس تتصل عايز اشوف مين اللي موجود معانا النهارده هنودة مذيعتنا الجميلة برنامج سيرة وشخصية هنودة حبيبة قلبي بتقول يظن العالم أن سماع كلمة أحبك أجمل ما في الحياة ولكن الأجمل من هذا أن, تري أن ترى تلك الكلمة في عيون من تحب لأن العيون لا تكذب بينما اللسان يمكنه الكذب مقدمة هايلة يا شاهي وبصراحة موضوع الحلقة هايل بالتوفيق يا رب ربنا يخليك يا رب يا هنودة والحلقة كلها من إعداد محمد منصور شكر كبير جدا لمحمد منصور على الكلام الحلو والمقدمة الحلوة قوي أسماء محمد حبيبة قلبي بتقول منورة يا شاهندة بالتوفيق ده نورك يا حبيبة قلبي منورانا كمان جالي SMS قبل الحلقة على طول من من فرج احمد فرج بيقول مساء الخير عليك يا شاهندة وموضوع الحلقة بجد حلو جدا مع مين تاني موضوع حلقتنا النهارده يا جماعه بيتكلم عن الغزل وزي ما قلت ان اوقات كتيره قوي آه، البنت بتحب ان هي ان حبيبها يقول لها كلام حلو كتير واوقات كمان حتى مشاركتكم من خلال fan page group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وكمان اتصالاتكم على Skype بلدنا والمكالمات مفتوحه نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني
يا عسل يا الكل تحت الله كمل شمالك انا شربت من مي البحر تحلى المي كرمالك يا عسل يا الكل تحت الله كمل شمالك شربت من مي البحر تحلى المي كرمالك يا حرام شو عملت فينا مثل الورق طيرتيه يا حرام شو عملت فينا مثل الورق طيرتينا ده انت الدنيا عايشة معاك يوجعني قلبي يوجعك ده انت الدنيا عايشة معاك يوجعني قلبي يوجعك حق السر بالبقيت ولا اغدر من حركاتك ولا اغدر من حركاتك يا عسل قلبك الله مكمل شجاعي شفتي الطيب بحر احلى الميه عندك خبر شو حلوة انتي يا روحي انتي عندك خبر شو حلوة انتي انتي يا روحي انتي نيال وشعر بيضلوا جنبك نيال المي اللي عجبك بتميتك يا حياتي انا احسابك حياتي يا حياتي ما يهمك دخل وقلبك اللي بيفهم عقلاتي انت دمي وبرحي وهمي وانت الروح جواك يا حياتي يا حياتي ما يهمك
اتيكيت موضة جمال أناقة
هي دي بنت بلدنا أنا أعرف إن عمر ما كان الاتيكيت الشوكة والسكينة والقعدة مع أفندينا ولا فنجان الشاي في التراس والريشة على رؤوس الناس ونعرف موضتنا أيا كانت حياتنا صبح ونهار وليل صيف خريف شتاء ربيع ومشاكلك أيا كان حجمها أكيد هنقدر نتكلم عنها كل ده وأكتر بس انتوا استنوني كل يوم خميس الساعة 8 مساء على راديو بلدنا مع شيماء مرسي على راديو بلدنا مع شيماء مرسي الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعض بس
بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك الحب عن أنا مني ولا منك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت فيك اسمع احلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب لسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند أنور على راديو بلد
الغزل مش مجرد كلام بيتقال والسلام في فرق كبير بينه وبين المجاملة لسه مكملة معاكم أنا شاهند أنور من أمام الميكروفون موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الغزل أي إنسان لما تكون مشاعره حقيقية والصدق جواها بتتغير فيه حاجات كتير لو كان مش بينطق بينطق لو كان نفسيا تعبان أو مكتئب بيفرح لو كان سلبي بيبقى إيجابي لو كان فاشل بيبقى ناجح لو كان للشر جزء كبير منه فبالحب بيتحول لملاك المشاعر ممكن تعمل معجزات فمش هتقدر تخلي اللسان يتكلم نيابة عن القلب شوف أخبار المشاركات معانا إيه الناس اللي بتسمعنا دلوقتي معانا الصوره حبيبه قلبي من تونس تحيه كبيره جدا جدا لاهل تونس بتقول منوره يا قمر كل اسبوع ثانيات صالك يا انتصار على سكايب بلدنا وكمان معايا مين معايا كمان آه، معتز احمد معتز احمد بيقول آه، بارك الله فيكم وربنا يوفقكم ان شاء الله ولو احتجتم مساعده هكون ممنون اني اشارك معاكم ان شاء الله باذن الله يا معتز واهلا بيك معانا معانا اتصال تليفوني نقول الو
الو
مين معانا
اكيد طبعا
صوتك نسياني مميز.
ولا ايه انا احمد المصري اكيد طبعا صوتك مميز اكيد طبعا جزء مميز برنس الاذاعه ازيك يا احمد عامل ايه اخبارك ايه تمام اخبارك ايه يا شيخ منوره الهوا منوره البرنامج ومنوره بلدنا ده نورك يا احمد انت عامل ايه اخبارك ايه
انا تمام الحمد لله احب ابعت تحيه خاصه جدا لكيمو اللي منور ال- الاذاعه ومنور الهندسه الصوتيه
إيه، كريم بيبعت لك ازيك تحيه يا بس كيمو؟
بايده عامل ايه يا احمد اخبارك ايه
تمام الحمد لله الموضوع جميل جدا النهارده عند الغزل ايه يا واد يا حلو انت يا جميل
حلو يا احمد إيه، حلو ايه يا واد يا حلو انت يا جميل
احمد المصري يا جماعه معانا هو اللي ظبط لنا الهندسه الصوتيه هنا عندنا واحمد المصري تحيه كبيره جدا جدا هو كان ضيفي الحلقه اللي فاتت تحيه كبيره جدا جدا ليك يا احمد بجد و... وعايز اعرف رايك ايه يا يا هقول لك ايه كازانوفا الحب
لا لا لا احنا لسه يا دوبك يعني لسه بنتعلم ولا كازينوفا ولا حاجه طب أنا يا قول دوب لي.
لسه مبتدئ يعني بقول ايه في في موضوع الحب دوت وكده يعني يعني لسه مش محترفين يعني بال ما وصلناش لدرجه اسامه منير يعني لسه ان شاء الله باذن الله نقدر نوصل احمد ايه رايك في موضوع الغزل النهارده
والله الموضوع جميل جدا يا شاهندة بس الغزل مش يعني أ- انا عايز اعرف حاجه من المستمعين دلوقتي ايه الغزل بيبقى للبنات بس يعني ايه تلاقي الواد بيغزل البت كده يعني عشان ايه تاخد بالها منه تحبه شويه وكده انا عايز اعرف بقى دلوقتي من المستمعين هل البنت بتغزل الولد ولا لا اه يا احمد في في بنات لازم بص على فكره الولد دايما بيحتاج لسه هكمل بقيه الحلقه وهتكلم في الموضوع ده بس فعلا الولد نفسه حرقت لك انا الجزئيه لا دي لا حرقت لا ال- لك انت أنا عارف يا الجزئية احمد دي.
والله لا الولد نفسه بيحتاج لان البنت تغازله في اوقات بيحتاج لده فيها تمام.
فلازم ان هي تعمل كده زي اللي هو ايه زي ما انا بعمل معاكي فانت كمان هتعملي معايا او بمعنى اصح هو ده الحب
بس ساعات البت بتتقل شويه يعني مش البت تقيل عشان يقول لك ايه ده البت دي تقيله يعني وكده وايه مش فارق معاها الموضوع فايه ما بتعملش موضوع الغاز يعني وكده
زي ما قلت يا احمد قبل ال- الفاصل كنت بتكلم في الجزئيه الاولى ان في بنت بتحب ده وفي بنت مش بتحب ده في بنت بتحب الولد اللي بالن- معاها طب بالنسبه يغازلها للو... طب بالنسبه للولد بقى برضه هل كمان الولد بيتقل لا انا ولا بحس هل ان الولاد الولد- كلهم بيحبوا المغازله يا احمد ده من وجهه لا، نظري الولد بصراحة أنا هقول لك على على حاجة يعني الولد بصراحة ما بيصدق يعني يلاقي إيه بنت حلوة وكده يقعد إيه يغزلها بقى ويقعد يا جميل وإيه يا خطر إيه يا جميل إيه يا آه.
السول حلو يا احمد تصدق ان انت كان لازم تبقى- كان لازم تبقى قاعد معايا النهارده في الحلقه عشان نعلم ازاي الحبيبه يعرفوا يتكلموا
يا واد يا جميل ايه يا واد يا جميل انت حلو يا اسمر طب بس بقى لما الناس كده تفكر ان انت بتغازلني انا يا احمد لا انا بغزل انا والله انا بقول لك يعني اللي بيحصل يعني أنا إيه، فاهمة، بدون آه، يعني.
خلفيه بس طب قول لي بس- يا بس احمد طبعا ده احنا آه، عشان على الهوا مش عايز اقول لكم الكلام ايه يعني في ايه آه، بشكرك جدا يا شاهندة و...
طب استنى بس قبل ما تقفل، والموضوع أنا عايزة جامد أقول لك وكده.
حاجة. آه، انت المره اللي فاتت أيوة، اتفضل.
قلت لل قلت للناس ان انت مرتبط يا ترى انت بقى مع اللي مرتبط بيها ب... هي بتحب الغزل ولا مش بتحبه ويا ترى انت كمان ما برضه بلاش- نفس الكلام بلاش بتجادلها فضايح، نفس الكلام لا، ولا احنا لا على الهوا انا اقول لك بعد الحلقه هي بتحب ولا ما بتحبش خليها بعد الهوا احسن خلاص يا احمد بجد ميرسي جدا لاتصالك معايا وبشكرك كتير جدا جدا ليك يا هشام ومنوره والله بجد البرنامج والموضوع جميل جدا ويا رب يكون المستمعين عجبهم الحلقه واتمنى لكم جميعا التوفيق انتوا وكل فريق العمل راديو بلدنا يا رب ان شاء الله يا احمد بشكرك كتير جدا لاتصالك ولسه منتظره مشاركتكم من خلال Skype بلدنا B L D N double A آه شكرا كتير جدا يا احمد ليك نشوف كمان آه، نشوف كمان دلوقتي آه، اخبار آه، المشاركات بتاعتنا ايه جات لي SMS من مانجو امي حبيبه قلبي منوراني جدا بقالي كتير جدا جدا جدا من اول الموسم الثالث بتاعي آه، وانتي مش موجوده خالص معايا بتقول منوره بجد يا شاهي موضوع الحلقه رائع بالتوفيق يا رب يا اجمد مذيعه في الدنيا ربنا يخليكي يا رب يا امي يا قمر ولسه مستنيه مشاركتك معايا في موضوع الغزل وتقولي لي ايه رايك فيه آه معايا مين تاني فرج صلاح بيقول الحب اجمل حاجه في الدنيا وشكرا ليكي يا شاهندة وعايز اسمع اغاني تامر حسني حاضر اوعدك ان شاء الله يا فرج بعد البرنامج على طول لان احنا بس بنبقى ملتزمين آه، في الاعداد بحاجات معينه معايا كمان آم، كابيتيف آه، بيقول مش دايما الكلام الجميل بيبقى حقيقه اوقات بيكون مجرد كلام للوصول لاهداف تانية يا ريت تذكر لنا قصدك وتحاول توضح اكتر من كده ان شاء الله آه لسه مكمله معاكم انا شاهندة انور وبنتكلم في موضوع حلقتنا آه عن الغزل اللي طول عذاب وتعب وما بقاش قادر يسكت لوقت اطول وصمم يقول ويعبر لحبيبه عن الجميل فيه عشان كده الغزل مش مجرد كلام احيانا الكلام مش بيقوم بمهمه التعبير على الوجه الامثل يعني نوصل لدرجه اننا قادرين نعبر من شده اللي حاسين بيه فبنسكت الغريب انه بيبقى ألذ من الغزل في اللي ممكن يفهم لغة العيون لغة العيون دي بقى مقولكوش عليها الشباب كلها دلوقتي بقت بتستعمل لغة العيون الغزل ما, بي... ما بقاش غير نظرات في اللي ممكن تقول قولي كلام حلو وفي اللي من غير نظرات أو كلام بتفهم إيه جمالها في نظرة من المواقف وتبادل الحديث مع بعضكم لبعض تقدروا تقولوا ان بالكلام اللي قلته ده خليت ان الغزل يبقى انواع ممكن يبقى من العين او ممكن يتقال عادي يبقى كلام او ما يبقاش غير من مواقف وحديث معاك ممكن كمان يكون في اي شيء تاني كل اللي ممكن يحتاجه او تحتاجه البنت هو الاحساس بده او يمكن يكون فعلا حست وهيكون في تبادل شعور كل شيء اجمل بالحب والحب أجمل بالغزل والغزل أجمل بالصدق وصدق وحب ما يساويش غير سعادة حياة جميلة ما بين اتنين هنتظر مشاركتكم من خلال fan page و group network بلدنا او من خلال ال site بتاعنا بلدنا dot net slash SMS وكمان بلدنا dot net slash radio وكمان اتصالاتكم لسه مستنياها على Skype بلدنا B A L D N double A عايزين نشوف اخبار الناس واخبار المشاركات اسلام عوض بيقول مساء الخير يا استاذه شاهنده مساء النور عليك يا اسلام آم آم مين معايا تاني شوف اخبار المشاركات معايا احمد ميدو بيقول من اولها كده الحلقه تمام بجد ربنا يحميكي ربنا يخليكي يا رب يا احمد ميرسي جدا ولسه بجد منتظره مشاركتك معايا معايا احمد كمان وجيه بيقول حلو قوي الكلام ده keep going ميرسي جدا اشكرك يا احمد لسه مستنيه كمان مشاركتك معايا معايا كمان مين معايا اسلام عوض بيقول كنت احب يا شاهنده اعرف البرنامج بتاعك على اذاعه اسكندريه ولا على القناه الخامسه ولا ده ولا ده هو اذاعه راديو بلدنا على قناه اسكندريه بتاعتنا بلدنا B L D N double A dot net ده موقعنا اللي ممكن تقدر تسمعنا من خلاله كمان معايا مشاركه من مين مريومه اللي كسرت الدنيا امبارح ببرنامجها انا ومريم مريومه بتشاركني دلوقتي وبعتلي بتقول منوره يا قمر ده بنورك يا حبيبه قلبي انت اللي كنتي منوره وميرسي جدا على التحيه الخاصه جدا اللي انت بعتالي امبارح وعمو كريم كمان بيشكرك جدا على التحيه اللي انت بعتها له آه كمان بتقول آه مامة مريم بقى بتقول آه الانسان من غير آه المشاعر والحب ما يقص ما يقدرش يعيش ولا والا هنعيش في غابه بالظبط كده لازم يكون في مشاعر ولازم يكون في حب لازم يكون في احساس عشان نقدر نستمر في الحب ده انا لسه مستنيه مشاركتكم على ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او من خلال ال website بتاعنا بلدنا dot net slash SMS وكمان اتصالاتكم على بلدنا Skype بلدنا B L D N double A هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني منتظركم
Never تقول مش ممكن اقول لك على انا فيه ده انا اتضايق فيه والله جاتي سهرت عيوني وهعمل ايه انا بعشق عيني عشان شايفاك انا روحي حبيبي خلاص وياك قلبي اللي احتار ورميته في النار بيقول لك حن عليا حرام خليك في حضني الدنيا جودني نسيني عمري بحاله معاك بص في عينيا المس ايديا هتحس بره قلبي اللي هواك انا بعشق عيني عشان شايفاك انا روحي حبيبي وياك قلبي اللي احتار ورميته في النار بيقول لك حن عليا حرام انا بعشق عيني عشان شايفاك انا روحي حبيبي وياك اللي احتار ورميته في النار بيقول لك حن عليا حرام
ابنك اتأخر في الكلام بنتك عندها تأتأة عايزة تعرفي يعني ايه توحد كل الأسئلة اللي انت عايزها واختار الموضوع اللي انت عايزنا نتكلم فيه كل ده وأكتر في برنامجكم استشارات لغوية وأخصائي التخاطب أحمد جسرها كل يوم جمعة الساعة 8 مساء على راديو بلدنا على راديو بلدنا على راديو بلدنا
الحب عمره ما كان بين اتنين بيحبوا بعض بس بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك الحب عن أنا منك وأنا ليك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت فيك اسمع أحلى الكلام للشوق اسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب لسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند أنور على راديو بلد
كل بنت في الدنيا الحنان جزء منها فطرة موجود فيها لسه مكملة معاكم أنا شاهند أنور من أمام الميكروفون موضوع حلقتنا عن الغزل بنشوفها في الإحساس بالأمومة أو حتى في أخواتها اللي أصغر منها معانا اتصال تليفوني معانا اتصال تليفوني من مين؟
الو الو الو
اهلين
انتصار ايوه عامله ايه اخبارك ايه ازيك يا قمر والله وحشيني انتي الحمد لله اكتر بخير، عامله كويس.
ايه اخبارك ايه وتونس عامله ايه
الحمد لله يعني ماشي الحال كله تمام كل يعني يوم كل يوم بسمع خبر كل يوم بنشوف حاجة جديدة اهو الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي انتي عامله إيه؟ اخبارك ايه والدنيا عامله ايه معاكي و... وايه رايك في موضوع حلقتنا لله.
النهارده والله والله بجد شيء بجد الموضوع تحفة عشان بجد في, في ناس دلوقتي ما بتعرفش تقول كلام حلو ولا تعرف تقول حاجة بتوع زمان دول والأفلام الأبيض وأسود يا ريت بقى يتعلموا الشباب اليومين دول عشان يتعلموا ازاي يتكلموا ويقولوا كلام حلو قولي لي كده غزلك
آه، أرد عليك مصري ولا أرد عليك تونسي؟
الاثنين اللي الناس هتفهم واحنا كده كده بتس... بيسمعونا الناس من كل طيب، مكان هرد عليك مصري على اسكندراني على أيوه اسكندراني ايوه
بس مش الكلام الحلو هو اللي بيفضل الفعل الكويس هو اللي بيفضل ده بس الكلام في حاجة والصح في حاجة تانية يعني بس على طول محتاجين كلمة حلوة وغزل و... يعني محتاجين عشان ناخد باور كده و...
عشان ونعرف نقدر نكمل.
عشان نقدر نكمل ونعيش ايوه ايوه صح طب آه، انتصار انا عايزه اقول لك حاجه دلوقتي جات لي مداخله احمد أيوة.
يسري مذيعنا في كلام المقلوب بعت لك تحيه خاصه جدا جدا جدا وبيقول لي سلمي لي على انتصار آه، ربنا يخليك والكلام كمان انا ببعت له سلام بعت له سلام من هنا من تونس كمان من تونس هي بعت لك سلام يا احمد سلام خاص بقى وهو سامعك دلوقتي يا انتصار وعايزينك تقولي لنا ايه رايك في موضوع حلقه النهارده كلميني يعني حلو الموضوع حلو حلو ان احنا بنتكلم حلو.
بنفكر حلو كمان إن انتي بنفكر تسمعي بعضنا إن غزل.
لازم نفوق شوية كده ونرجع نقول كلام حلو زي زمان يعني حلو ان انت يعني انا قلت قبل ال- الفاصل بالظبط التاني قلت ان البنات بتحتاج في بنت بتحتاج انها تسمع غزل وفي بنات ما بتحبش انت من انهي نوع من البنات دي لا لا في الناس كلها بتحب تسمع غزل مفيش مفيش كلام ما ما اقدرش اكمل لازم كلمة الحلوة لازم لازم لازم طبعا لازم طب لازم الولد آه، انتصار تسمع انت الصبح كلمة جربتي حلوة و- جربتي قبل كده كده.
ان انت تحبي ويكون ليكي حبيب ولا لا
اسمع سوري قلت ايه يا سما ما سمعتش
بقول لك جربتي ان انت ارتبطتي قبل كده
مهم.
طب قولي لي كنت بتسمعي آه، كلام حلو منه
طبعا طبعا اكيد طب آه، أكيد.
عايزه اقول لك حاجه انت كمان كنت بتبادليه نفس ده ولا لا
طبعا طبعا اكيد مفيش مفيش ما تقدريش آه، تاخدي وما تديش يعني ما تقدريش يعني حاجة يعني هو بتيجي كان من- من نوع الولد اللي بيحب يسمع كلام حلو صح كده طبعا ده ده ساعات بيب- لو ما قلتيش حاجه حلوه وبيقول لك انت شكلك متغيره شكلك في حاجه مين زعلك ما عدتيش بتحبيني وحاجات زي كده يعني بيشك انه في حاجه و...
تمام ده لما انت ما تغازلهوش صح كده ايوه اي كلمه حتى كلمه صغيره يعني ساعات في في شباب بتتعامل آه، زي الصغار العيال الصغيره بالظبط كده يعني آه، بصي انت بالظبط تالت او رابع حد يقول لي دلوقتي لحد دلوقتي ان ان هم بيتعاملوا كاطفال صغيرين لازم نعاملهم أيوة.
كاطفال صغيرين وهم يقول لك برضه انتوا دماغكم وعقلكم صغيره
وهم ج- كمان احنا بنحب الدلع عارف المثل اللي بيقول آه انتوا آه مش عارفه ب- بتوصي بت... انتوا كرمه واحنا بنستاهل يعني الناس كلها بتحب تتدلع الناس كلها بتحب تسمع الكلمة الحلوة كلمة كويسة عشان تديه power عشان يكمل عشان دي يقدر الح... اه عشان يقدر يكمل آه، انتصار طبعا.
آه، برضو احمد وان شاء الله هيبقى معانا هو دلوقتي قاعد بي بيتصل آه، فاحمد قاعد بيقول لك برشا برشا وبيموت هو في الكلام احمد الاسكندراني.
جوزي آه.
فانا بشكرك كتير جدا يا انتصار ان انا سمعت صوتك ربنا ومبسوطه جدا جدا وتحيه مني خاصة و- ومن كل cast راديو بلدنا الانتصار حبيبة قلبي اللي بتلم لنا الناس وفين كينج بقى ومحمود فين الناس راحوا فين يلا هاتيهم لنا بقى
الناس كلها بتسمع صوتي ولا
كل الناس بتسمع صوتك يا انتصار انا بشكرك كتير طيب، جدا طيب.
لاتصالك بجد شرفتيني و- ونورتيني ويا رب دايما كده معايا يا رب
وانا كمان ببعت هديه لكل كل صحابي على ال- ال- في بلدنا هند الهاشمي السومه آه، سومه كمان آه، اسماء فريد احمد يسري كله كله كله بعت له بيعمل تحية.
انتصار على راديو بلدنا وعلى الفيس كلهم ربنا ليه صحاب يخليك كتير يا على رب الفيس طبعا انتصار ميرسي جدا لاتصالك بجد وانا بشكرك جدا ربنا جداً يخليك جداً.
ربنا يخليك انا ب... على فكره ب- برنامج في الشغل واخده اوضه لوحدي عشان تعرفي تكلمينا عشان- ايوه طب خلي بالك بقى عشان المدير بتاعك بيسمعنا دلوقتي لا انا مديرة ما حدش برشا له برشا يا سلطة نصورة انا بحبك برشا عليا. الناس برشا ما تستغربش بتحكي مصري ب- ب- في ال...
برافو انا بحييكي على ده بجد
يلا س- ربنا يقويك وربنا يوفقك كمان وكمان و... ونحبكم برشا برشا برشا برشا برشا يا يلا تصبحوا انتصار على خير وانتي من اهل الخير يا انتصار مستنيه اكيد اكيد ماشي يا حبيبه قلبي يلا سلام بقى bye bye معانا اتصال تليفوني الاتصال التليفوني من مين؟ مذيعنا محمد دياب Top Hits وال Psycho Talk دياب ازيك؟ دياب دياب يا ريت ت- توطي صوت الراديو وانت بتسمعنا عشان انت بتكلمني دلوقتي فما ينفعش تعمل الاثنين okay sorry عامله ايه يا شاهنده الحمد لله يا دياب اخبارك ايه تمام الحمد لله منوره وموضوع الحلقه جامد جدا والله انت اللي كلامك جامد يا دياب وانا هقراه ان شاء الله على طول بس بعد اخر فاصل ان شاء الله ربنا يخليك يا شاهين ده اهم حاجه ان انت بس منوره آه منوره البرنامج ومنوره الراديو ودايما بتعملي لنا حلقات ممتعه وبالذات زي يخليك.
الحلقه بتاعت النهارده وطبعا بحيي انتصار مع ان كده ما يعيش ما بينها هي بعتت لك بالمناسبة الحلقة تحيه بتاعت وبعتت لكل الناس يا دياب تحيه
اه آه، بمناسبة الحلقة بتاعت النهاردة أنا بس كنت عايز أقول إن الغزل أهم حاجة فيه إن هو الواحد يبقى صريح مع اللي قدامه آه، ما يستغلش إن هو يبقى طول الوقت إن هو يبقى صريح معاه ويبقى بيقول له كل الصراحة وما يخبيش عليه حاجة حتى لو هي كانت بتزعله آه، بس في الآخر بيكتشف إن هو آه، كان بيغازل حد غلط كان بيغازل حد آه، ما قدرش الموضوع ده آه، ما قدرش يحافظ عليه آه، اقل حاجه حصلت من غير ما يفكر في تصرفات آه، البني ادم اللي كان معاه آه، مش شرط بقى يكون الغزل اللي هو بقى غزل الحب والرومانسيه واللي احنا بنتكلم فيه ده كله بس هو ما قدرش ان البني ادم ده من الاول كان صريح معاه في كل في كل حاجه بالظبط وان هو آه، ما- يعني مخباش عليه حاجه حتى الحاجه اللي هتزعله بيقولها له آه، وبيعمل ما كل حاجه في وسعه ان هو يرضيه وهو زي ما بتقولي كده عارفه كده في جمله اللي هو انا اتمنى الرضا برضاك
حلو ففي الاخر تكتشفي ان هو آه، البني ادم اللي كان معاه دون ما قدرش اي حاجه خالص وعلى اتفه حاجه قال له شكرا بقى bye bye ما عطلكش علشان خاطر آه، حاجات تافهه حاجات ذوق حاجات هو اصلا لو فكر فيها هيلاقيها مش معقوله لان هو اصلا معظم الوقت هما الاتنين بيبقوا على طول مع بعض ف تبقى صعبه شويه بس يعني اهو الواحد برضه بيتعلم يعني مش بالسهل اهم حاجه ان احنا بنتعلم واهم حاجه ان احنا نتعلم بجد م- من حياتنا ومن دنيتنا كلها و... ونجرب صح اه ولا ما هو إيه؟
احنا عايشين الحياه عشان كلها نجرب.
عباره عن مجموعه تجارب عارفه انت شويه حاجات فوق بعضيها كده هي دي احنا بقى
هما شويه حاجات كده فوق بعض إيه، ايوه دي بالظبط ب- كده زي باشا تلميذ كده هي شويه شويه حاجات فوق بعضيها هي بتكون شخصيه الواحد في الاخر بالظبط تمام ايه ياما بيقابل وياما بيشوف وياما بنتعلم واهم حاجه فعلا ان أكيد.
احنا بنتعلم
اهم حاجه ان انت والله منوره عشان ما اطولش معاكي ربنا يخليك يا رب يكون يا دياب انا فرصة.
مبسوطه وسعيده جدا جدا جدا بجد باتصالك آه، معايا و- ومستنيين برنامجك انا نفسي اسمع برنامج إن شاء- Psycho Talk بجد بحضر اهو فيه ربنا يسهل بس والناس بقى تستمتع معايا بالبرنامج ان شاء ان شاء الله الله انتظروا دياب في Psycho Talk ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله وميرسي يا شاهنده تلاقيني بشكرك كتير جدا.
ويا رب دايما بالتوفيق لينا كلنا وللراديو وما اطولش بقى عليك عشان ادي فرصه عايز اتكلم يا رب يا دياب ميرسي جدا ليك يا دياب وبشكرك كتير جدا لاتصالك معايا كمان آه، اتصال تاني معايا اتصال من احمد يسري يا احمد يا يسري ازيك السلام عليكم اخبارك ايه الحمد لله ازيكم عاملين ايه وازاي كلنا مستمعين راديو تمام.
بلدنا كله تمام الحمد لله يسري اخبارك ايه وكلام بالمقلوب والحلقه اللي فاتت والتهييس ربنا ي- اخباركم ايه الحمد لله كله تمام تمام ايه رايك في كله موضوع تمام.
الغزل النهارده
والله الموضوع كويس جدا جدا يعني بس انا احب اوجه رساله لكل البنات اللي بيسمعونا يعني زي ما ب... زي ما بتاخدوا زي لازم تدوا يعني مش كل حاجه تطلب يبقى انتوا عايزين يعني من الرجاله ان هم يتغازلوا فيكوا وكده احنا وانتوا برضك لأ.
بنطالبهم يعني اه احمد اهو يا جماعه بيقول ان هو كمان هو كولد بيحتاج للمغازله تمام حلو
وبالذات يعني الرجاله يعني بيحتاجوا ل- لده اكتر يعني من الستات يعني نقول لك ايه يا- يا واد يا اسمر يا حال طب قول لنا يا لا- احمد لا بجد وكمان برضك يعني يعني طب احمد انت في- كنت في بنات مرتبط كمان- يعني في يعني انت بنات فعلا بتحب تسمع كلام حلو بترتاح طبعا طبعا, مم.
طبعا ده حاجه حاجه اساسيه بس في بنات يعني مهما قلت لها كلام كويس تقول لك يعني زي القطط بتاكلوا تنكه يعني اكنها ما خدتش حاجه ولا سمعت حاجه
تمام مشكله برضك يعني يعني مهما اديتيها مهما عملتيها كويس ومهما يعني كلمتيها كويس هي ما ما ما- مش ممكن تكون هي يعني بتسال او عايزه اكتر او او او تحب الدلع في بنات بتحب الدلع يعني وسط ايه وسط اصحابها واهلها ويعني طب انا ممكن ادلعك يعني مثلا بيني وبينك يعني لازم يعني في وسط الناس في البابليك مثلا اللي انا اه ادلعك يع- يعني اه في ناس بتحب ده يعني في بنات قصدك آه، يعني ان هي مث- بتحب كده مم.
وسط اهلها وسط اصحابها دلعني مش عارف ايه كده يعني هو هو الدلع ده يعني بينك وبينه الشخص يعني ولا ولا في البابليك قدام الناس ايه الصح وايه الغلط ما هو انت كده ضفت لنا حاجه تانية يا احمد ان في بنات ممكن تكون بتحب الكلام ده قدام الناس دي اضافه برضو آه، آه، لكن انا شخصيا مش بحب كده قدام اي حاجه اصلا
عارف هل أغل- اغلبيه الستات بيحبوا يعني قدام الناس ولا هل بينها وبين بينه مع بعضيهم احنا كده بندخل انت عارف يا احمد احنا كده بندخل لنقطه تانية خالص ان هي ممكن تكون عايزه تبين للناس ان زوجها ده او حبيبها ده حاجه تانية خالص غير الازواج التانية او ممكن تكون عايزه توري حد بعينه والله اعلم لاني انا فعلا ما اعرفش ده ممكن يكون في نوعيه كده فعلا
ممكن ممكن الله اعلم يعني اهم حاجه يعني اهم حاجه تكون الحاجه دي طالعه ب- يعني من جوه قلب الواحد بصدق يعني ما تكونش اهم فيها- حاجه اهم حاجه فعلا ان نكون حاسين بده ونقدر آه، نعمل ده باحساس ونقدر نغازل باحساس يعني ولا- لازم ما يكونش كلام بس مش مجرد كلام لازم يكون فعلا احنا حاسينه صح ايوه كده بالظبط مش مش انا افضل اقول لك كلام كلام كلام مش كل حاجه الكلام ممكن تكون آه، الافعال هي يعني خير دليل على الكلام ده يعني اهم حاجه الفعل يعني مش انا افضل اتكلم و- واتكلم كلام في الهوا وانا أف... وانا افعالي وحشه اهم حاجه ان انا افعل حاجه بالظبط يعني تمام يبقى اهم حاجه بالنسبه لنا الاقوال وليس الافعال احمد انا بشكرك كتير جدا لاتصالك وربنا يوفقك في برنامجك يا رب انت والكاست اللي معاك آه، فوزي وناجي اشكر كل معايا. واشكر كريم واشكر اسماء و- وهند و- وانتصار واشكرك طبعا واشكر كل الناس شكرا
مع السلامة يا أحمد. معايا كمان آه، اتصال تليفوني من هند هند نقول الو الو هند ازيك عامله ايه الحمد لله يا حبيبتي انت عامله ايه اخبارك ايه كويسه تمام وايه الحلقه الجامده والهايله وموضوع حلقه رائع انت اللي جميله يا هند و... آه، وبرنامجك اللي جميل جدا اللي احنا مستنيينه واللي افتقدناه الاسبوع اللي فات بسبب حاله ال- سوء الجو في ناس كتيره جدا زعلت آم، انا اللي ميرسي جدا ليكي وعلى فكره انتصار بعتلك تحيه كبيره جدا جدا آه، آه، وباسمك هند الهاشمي بتقولها آه، سمعتها.
بالتونسي جميله جدا آه، بس انتي اخبارك ايه واخبار ايه رايك في الحلقه هايلة تحفة تحفة تحفة وكلام هايل وطبعا بشكر الإعداد محمد منصور لأن فعلا كلام رائع وطبعا أدائك وأسلوبك هو اللي محليه أكتر وعايزة أقول كمان إن الغزل طبعا شيء أساسي في لأي بنت إنها تسمعه لأنه بيحسسها ب- بحاجات معينة والمهم إنها تسمعه من حد بتحبه وحاسة بحبه مش المهم ان هو يقول لها غزل وخلاص او تسمع غزل من اي حد وخلاص بالظبط كده اهم حاجه ان يكون نابع من شخص بيحبها عشان هي اصلا تقدر تحسه يا اما كده يا اما بلاش بالظبط كده تمام يا شيخ وربنا يوفقك يا رب يا جميل ودايما كده متألقة وجميلة تسلمي لي يا رب يا هند وبشكرك كتير جدا بجد لاتصالك معايا وميرسي جدا ليكي مع السلامة يا عم.
نرجع تاني لبرنامجنا نرجع تاني نكمل برنامجنا في كلام في الحب معاكم شاهين انور ونقرا الكومنتات معايا اسلام يوسف بيقول انا الاعداد حرام عليكم هو اعداد دلوقتي Psycho Talk يا جماعه آه، محمد دياب تقديم محمد دياب انتظروا النهارده الحلقه ان شاء الله باذن الله وتبقى حلقه جامده جدا جدا ومعلش يا اسلام انا اسفه جدا والله ان انا نسيتك يعني آه، معايا محمد محمود سوري مغربي بيقول الحب مشاعر جميلة وأحاسيس راقية إذ لم تكن أهلا لكلمة أحبك فلا تقلها لأن الحب تضحية وصبر وتعب يقول شوقي في الغزل خدعوها بقولهم حسناء حلو قوي بجد يا محمود مشكورة كتير جدا لمشاركتك معايا معايا كمان مين تاني معايا كومنتات جايه لنا مم. كريم الاسود ال- هو قاعد هندسه صوتيه يا جماعه وبرده بيكتب برده في نفس الوقت بيقول أغا- اغازل من احب ولا احب كل من اغازله هناك مقولة تعج- تعجبني فليس كل ما نراه يقال وليس كل ما نقوله نراه وليست جميلة الوجه والقوام صاحبة قلب طيب وليست كل صاحبة قلب طيب شخصية لا تستحق الغزل أحبها ولكن قلبي لا ينطق بما فيه لساني الله يا كريم جامدة جدا حلوة جدا جدا جدا وأهم حاجة فعلا إنها تكون ذات إحساس إيه، معايا يسري بيقول لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني اه يا انتصار و... واسماء كمان بعتلك تحيه وبتقولك تسلمي يا انتصار على الكلام اللي انت قلتيه ليها آه، معايا كمان آه، مشاركه من مين تاني انا لسه مستنيه اتصالاتكم يا جماعه عايزه كل الناس تتصل بيا كابيتيب بيقول خلاص يا احمد ما تزعلش هدلعك انا يا واد يا تقيل ولو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني يا احمد انت بتدلع اهو على الهوا معانا آه، معايا كمان آه، مشاركه من مين تامر تامر بيقول بيقول ايه تامر مساء الخير على احلى ورده مفتحه شاهي مساء النور عليك يا تامر ميرسي جدا ليك آه، انا لما بتكلم في التليفون مع حبيبتي بغازلها وبقول لها احلى الكلام ولما بقابلها وعينيا في عينيها بنسى الدنيا مش عارف ليه يعني بتنسى الكلام خالص يا تامر في ناس كتير كده يا جماعه بتعرف تتكلم في التليفون حلو قوي بتعرف تقول كل حاجه حلوه في التليفون انما لما بيتقابلوا الشخصين آه، مع بعض او الحبيبين مع بعض ما بيقدروش ان هم يتكلموا آه، وده غلط وانا مش حباه خالص يعني مش من المستحب ان انت آه، المفروض ان هي بتبقى آه، بيبقى فيه زي نظرات همسات لان مجرد كلامك وانت قدامها face to face زي ما بيقولوا بيبان من نظرة عينك اذا كنت انت بتقول الكلام ده مجرد اي كلام وخلاص ولا لا ولا فعلا انت بتقوله آه، كده وخلاص لغة العيون انما دائما ما تكون اقوى يعني اهم حاجة لغة العين فعلا آه، بتبقى اقوى واقوى واقوى ايمي بتقول الغزل مش شرط يكون كلام بس الغزل والحب اكبر من كده بكتير قوي او في الافعال والمواقف ومشاعر جميله قوي الغزل بيحسس البنوتة كأنها طير طاير في السماء وبتشوف الدنيا بشكل تاني وطعم تاني بيخليها زي اللؤلؤة كلام جميل فعلا يا إيمي و... وعايزة أقولك إن فعلا بيخلي البنت زي الفراشة اللي بتحب تطير اللي طايرة في السماء وفاردة جناحاتها و... وزي العصافير وزي كل حاجة حلوة كمان إيمي بتقول حينما تتوقف روحي عن عشق روحك سيتوقف قلمي عن عشق الحروف وتقبيل الورق في يدي الواحدة خمسة أصابع أراها متساوية جميعا بالخشوع حينما تلامس يديك ضاع عمري مرتين مرة قبل أن ألقاك والثانية عندما لم أعد ألقاك الله حلو جدا جدا جدا يا إيمي كلام جميل قوي زي السمك محتاجة صياد بطعم كلماته الجميلة بشكرك كتير جدا يا إيمي لمشاركتك معايا معايا مين تاني اسلام عواد بيقول ما شاء الله امر ربنا يخليك يا رب يا اسلام معايا مين نصورة ردت نصورة ردت قالت ايه انصار بتقول معلش يا شاهي انا نسيت اسلم على مريومه حبيبتي معايا في المكتب وكمان رانيا زعلوا عشان ما بعتش اهداء اتصلي تاني يا انتصار وانا هبعت لك اعداء ليهم على ال- الهوا وتحيه كبيره جدا جدا لرانيا ومريومه اللي مع انتصار في المكتب وبيسمعونا دلوقتي دودو لامور بتقول مش لما يكون في مشاعر صادقه في الزمن اللي احنا فيه ده لا في يا دودو في مشاعر صادقه مش شرط تكوني انت قابلتيه دلوقتي حاليا بس لسه ما زلتي ما قابلتهوش وفي نفس الوقت ربنا يكرمك ان شاء الله بيه ويكون آه، قريب جدا ليكي آه، معايا مشاركة من مين تاني طيب احنا معناش مشاركة دلوقتي نكمل آه، باقي آه، جزئية حلقتنا زي ما قلت كل بنت في الدنيا الحنان جزء منها فطرة موجودة عندها بنشوف فيها الإحساس بالأمومة أو بتشوفه كمان مع أخواتها الأصغر منها أو حبها للمساعدة والمشاركة في هموم الغير ومساواتهم لكن بالنسبة للعاطفة أو الحنان في الحب هنقول فيه إيه؟ هي أكتر شيء بتمتلكه البنت زي ما يكون جواها أرض مليانة شجر وحياة بتكون أعظم وأجمل هبة بتمنحها للمحبوب أي نعم الحياة موجود هنا وهنا لكن حنان الولد ما يساويش أبدا حنان البنت حياة الولد كلها حركة مواجهة أكبر وأشد من الحياة مش بيكون محتاج لشيء أكتر من الحنان والهدوء والجمال بيكونوا هم أحلى مكافأة بعد التعب زي ما البنت بتحلم بيوم جوازها الولد كمان بيحلم بيوم جوازه استقراره مع اللي بيحبها نفهم من الكلام ده ان زي ما البنت بتحتاج للغزل الولد كمان بيحتاج للعاطفة والحنان الغزل عند الولد والحنان عند البنت الغزل دايما بيبقى عند الولد والحنان عند البنت يا جماعة حتى انا مشاركتكم من خلال fan page و group radio بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وال- وخلال ال web ال website بتاعنا بلدنا dot net slash SMS او بلدنا dot net slash radio واتصالاتكم لسه مستنياها من خلال Skype بلدنا هنطلع لفاصل سريع واغنيه جامده جدا جدا تابعونا
بحبك يا حبيبي كمني بهواك وبحس انك مني سمعني ضرب روحي بغني انا بحكي لكل الدنيا عليك بحب الحب اللي جمعنا بحب الشوق اللي وجعنا
شخصيتنا شخصية مش عادية شخصيتنا شخصية مش عادية حلمت وكافحت وعرفت يكون ليها بصمة قوية أثرت فينا وخلتنا نحلم نكون زيها شخصية قومية شخصيتنا محلية وعربية وكمان عالمية هنتكلم كل حلقة عن شخصية ونعيش معاها شوية نحلم ونضحك ونبكي وكأنها عايشة قدام عينيا هنتكلم عن شخصياتنا بكل شفافية خليك معانا وهتسمع سيرة كل شخصية في برنامجكم سيرة وشخصية في برنامجكم سيرة وشخصية مع هند هاشم كل يوم تلات الساعة ستة مساء على راديو بلدنا وبس
بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك
الحب أنا مني وأنا بيك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي أنا واحد بموت
اسمع أحلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في حب لسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد
كنا بنقول إن المشاعر ممكن تعمل المعجزات وتغير اللي جوانا للأحسن لسه مكملة معاكم أنا شاهندة أنور من أمام الميكروفون موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الغزل الغزل مفيش حد يقدر يقول على الكلام ده مش صحيح شفنا ناس قبل الحب كانت حياتها فيها ألم ألم نفسي واكتئاب بعد الحب بعد الحب دخل قلوبها السعادة شفنا السلبي اللي ما فيهاش عندها مبالاة وبالحب بقى مهتم بالدنيا كلها شفنا كمان الفاشل والحاقد على الدنيا والغير لما لقى الحب بقى عنده دافع انه يجتهد ويكافح ويوصل لمكانه يوصل كمان لمكانة كبيرة يقدر بيها يتحدى أي حد يتحدى حبه يتحدى كل الدنيا لما لقى الحب قدر يوصل لمكانه ومكانة كبيرة عشان يقدر يحافظ على الحب بتاعه معانا دلوقتي مشاركات ونرجع نكمل باقي موضوع حلقتنا معايا انتصار بتقول يا احمد تعالى لتونس واحنا ندلعك ان شاء الله محمد دياب مذيعنا الجميل بيقول آه، بس يا شاهي آه، في ناس ما بتقدرش ما بتقدرش لغة العيون ولا حتى الكلام وبيتخ... بيتخي... بيتخيلوا ان الواحد آه، بيتخيلوا ان الواحد ايه ممكن يعمل كده مع اي حد قصدك يعني ان هي ممكن تتخيل ان انت بتعمل كده مع اي حد تاني يعني غيرها و... وعادي الموضوع ولا ايه معلش وضح لنا شويه يا دياب عشان اقدر افهمك والناس تفهم دودو لامور بتقول الحب الصادق كالقمر عندما يكون بدرا او والكسوف هو نهايته عندما يلاقي غدرا والحب كالزهره الجميله والوفاء وهو قطرات الندى عليها والخيانه هي الحذاء البغيض الذي يدوس على الزهره فيستحقها كلام جميل قوي بجد يا دودو بشكرك كتير جدا آه، ان انتي منوره معايا و- وبتسمعي معانا البرنامج فرج صلاح بيقول الحب مش كلمة ولكن مشاعر من قلب فالحب أجمل حاجة في الدنيا شاهندة أنت مذيعة كويسة جدا وربنا معاكي بشكرك كتير جدا آه، يا فرج لمشاركتك دي معايا وميرسي قوي بيقول آه، أنا عاوز كمان آه، أكون معاكم أهلا بيك يا يا فرج تكون معانا ازاي بالظبط تكون لو عايز تقدم آه، السي في بتاعك تقدر تقدمه من خلال نيتورك بلدنا آه، معايا كمان آه، مين يا جماعة تقريبا آه، اتصال اتصال تليفوني من معانا اتصال تليفوني الاتصال التليفوني ده من مين احمد لحد ما يرجع معانا الاتصال لانه واضح انه انقطع نكمل موضوع حلقتنا اللي احنا كنا بنتكلم عليها وبنقول عن الغزل شفنا كمان الخجول اللي كان دايما مش بيقدر يتكلم خصوصا عن المشاعر لما يلاقي الحب اللي بقى في قلبه بجد بيلاقي كل طريقة والتانية عشان يقدر يعبر ويقول لحبيبته أنا هو وفي الآخر اللي بيحصل لازم يتكلم ويقول لها بحبك شفنا الهادي والمنطوي اللي لما يلاقي الحب بيبقى شخص تاني اجتماعي منفتح على الحياة بسبب حبيبته الاتصال التليفوني احنا هنرد عليه ونقول الو الو الو نقول الو الو الو برضو تقريبا في مشكلة في الاتصال آه، مع أحمد أحمد ارجع اتصل بينا مرة تانية تقريبا في مشكلة في الاتصال مع أحمد آه، مش عارفين ايه هي الو الو الو نرجع تاني لحلقتنا وبعدها آه، نشوف موضوع الاتصال زي ما قلنا ان في احنا شفنا الهادي وشفنا الطيب والخجول وشفنا بيعملوا ايه لما كل واحد بيبقى ليه طريقة عشان يقدر يعبر بيها لحبيبته شفنا اللي بيكون قليل التفكير واللي كمان بيبقى طيب علشان الحب بقى بيخطط وينفذ بكل جراءة علشان يوصل لحبيبته شفنا اللي من غير هدف اللي بالحب بقى عنده هدف وأمل وحياة كل ده بيثبت معجزات الحب أنا لسه مشار... مستنية مشاركتكم آه، من خلال Facebook dot com slash network بلدنا وكمان على بلدنا dot net slash SMS وكمان على بلدنا dot net slash radio وكمان اتصالاتكم من خلال آه، ال Skype معايا مشاركة من هاني المصري هاني بيقول مساء الخير عليكي يا أجمل شاهندة في الدنيا اخبارك ايه وموضوع الحلقه جامد جدا انا بشكرك كتير جدا يا هاني لمشاركتك دي انا الحمد لله تمام بخير انا اللي سعيده بيك جدا وبمشاركتك معايا ويا ريت تقول لنا ايه رايك في موضوع الحلقه بتاعتنا آه سحر آه راشد آه بتقول الحب ده اجمل احساس وخصوصا بين الاصدقاء وانا بحب صاحبتي هيمو جدا وبقول لها انتي كل حياتي وشكرا ميرسي جدا لمشاركتك معايا يا سحر و... ويا رب هي هيمو تكون سمعانا دلوقتي و... وتقدر آه، ان شاء الله تسمعنا و... وترد علينا برضو هي كمان وتحاول آه، تتصل بينا وكمان نسمعها آه، ونشوف هي هتقول ايه بتحبك بقى ولا ايه معايا مين تاني نصورة حبيبة قلبي انتصار بعتلنا مشاركة هي واحمد اندمجوا خلاص مع بعض بتقول ايه انتصار في المشاركة بتقول آه الو قولوا الو آه، دياب بيقول ايوه يا شاهندة بيفتكروا ان لغة العيون دي ممكن تتعامل مع اي حد مش كل الناس بتصدق لا لغة العيون ولا الكلام الجميل المفروض انه كفاية اول ما يشوفوا بيضحك دي ولا لغة عيون بقى ولا اي كلام جميل يقدرها بالظبط كده والله يا دياب انا معاك جدا في الموضوع ده بس فعلا العين ليها ليها رؤية تانية خالص وبتبقى حاجة تانية فعلا خالص بتبقى فيها احساس وحاجات جميله وشعور جميل اجمل بنقدر من خلاله ان احنا نقدر نتعامل مع الحبيب انا لسه مستنيه مشاركتكم من خلال fan page و group network بلدنا او من خلال ال website بتاعنا بلدنا dot net slash SMS بلدنا dot net slash radio واتصالاتكم على بلدنا Skype B L D N double A عايزه اقول لكم ان انتم هتطلعوا معانا فاصل ولسه مستنيين
Somehow I know I will find a way.
بتحب تسمع الأغاني الجديدة عايز تعرف أحدث الأخبار عن المطرب اللي بتحبه وكمان أحدث أغانيه عاوز تسمع أغاني غربي وتعرف آخر التطورات في المزيكا في العالم من حواليك هتلاقي كل ده معانا في برنامج توب هيت هيت مع محمد دياب يوم الجمعة من 11 مساء ل 12 مساء على راديو بلدنا بلدنا توب هيت
بالحب حب بلدك حب ناسك حب مكانك حب حلمك
الحب انا مني وانا منك حياتي وعمري ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر. انا واحد بموت
اسمع أحلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب لسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد
حلقتنا بقت معادلة بسيطة بين الغزل والحنان المسؤول عنها هي الطبيعة والحب لسه مكملة معاكم أنا شاهند أنور من أمام الميكروفون وموضوع حلقتنا بيتكلم عن الغزل في أخبار المشاركات معايا محمود مغربي بيقول لا تحبط الآخرين بكلامك حتى لو كنت ترى الحياة تعيسة فغيرك يحتاج الأمل فإما أن تساعده أو تصمت كلمة أحبك لا تقتصر على العشاق ليس عيبا أن نطقت بها قلها وتفوه بها لأصدقائك أهلك كل ما نستوطن ذاتك لا تكن شحيح العواطف أسعد الله أوقاتكم أستاذة شاهندة وكل المستمعين الكرام وفريق راديو بلدنا الحبيب أحبكم جميعا أشكرك كتير جدا يا أستاذ محمود لمشاركتك معايا ووجودك بجد معايا معايا إسلام يوسف معد برنامج Psycho Talk أنا محمد دياب بيقول الحلقة جميلة جدا يا شاهندة يا شاهندة بجد متألقة ميرسي جدا بجد يا إسلام آه، إن شاء الله أنت اللي تسمعنا النهاردة ال- الحلقة ويبقى آه، كله تمام بيقول كمان ربنا يوفقك ربنا يخليك يا رب يا أحمد يا إسلام سوري دودو بتقول الوفاء عملة نادرة والقلوب هي المصاريف وقليل المصارف وقليلة هي المصارف التي تتعامل بهذا النوع من العملات ويقول القلب الصادق أنا أحبك إذا أنا مستعد لفعل أي شيء من أجلك لفعل أي شيء من أجلك دي كانت مشاركة من معايا مين معانا اتصال تليفوني نقول الو الو
الو احمد ازيك الو ايوه يا احمد انا أيوة.
معاك مساء الخير يا شاهي مساء النور يا احمد عامل ايه اخبارك ايه انتي آه، الحمد لله كله تمام منوره الدنيا بجد والله بالبرنامج الجميل جدا بتاعك واهم حاجه الاحساس الرائع اللي لمسني انا شخصيا والله
بشكرك يا احمد بشكرك كتير جدا مذيعنا نشره الاخبار بلدنا في اسبوع ان شاء الله استنوه هو وفريق العمل بتاعه وان شاء الله يا احمد تقدر تقدم لنا حاجه كويسه جدا اخبارك ربنا يخليك يا ايه رب كل ده ورايك يعني طبعا آه، بدعمك لينا الحمد لله كله تمام رايك ايه في موضوع حلقه النهارده
والله هو يعني يمكن يكون ليا ليا وجهة نظر آه، يعني ما بتتغيرش نوعا ما مهما اختلفت المواقف او الظروف او ال- او التوقيتات او كده هو ان زي ما كنت بقول لك من شويه ان انت الاحساس بتاعك صادق جدا واللي انا احساس انك انت مؤمنه بالفكره اللي بتتكلمي بيها كمان برضو موضوع الغزل او الحب او ايا كان آه لما الواحد يكون صادق مع ال- مع الطرف الاخر اللي هو بيتعامل معاه اكيد هيوصل له بسهوله اسهل واسرع من لو ان هو حاول يستخدم آه يعني اكتر ال- ال- العبارات براعه في انه هو يعني آه، زي ما بيقولوا بالبلدي كده يوقع اي واحده في غرامه زي ما بيقولوا لا مش ده خالص ال- ال- ال- ال- الطريق لكن اس-
تمام يا حاجه
انا ارتبطت قبل كده اه طب قولي كنت بتسمع منها كلام حلو بتحب ان هي تسمعك كلام حلو غزل يعني
والله هو انا شخصيا يعني مش انا اللي بقول عن نفسي لكن يعني اللي يعرفوني كويس جدا المقربين مني بيصنفوني على اني من الشخصيات الرومانسيه وبطبيعه الحال بلاقي نفسي ان انا فعلا ببقى حابب اني اسمع كلام معين بس في المقابل ما بحبش ان الحياه تكون كلام بس لان يعني لما هقول لبنت بحبك لما اجي اترجم ده الافعال ده هيبقى اهم بكتير جدا عندي وعندها من لما نفضل نسمع في كلام وخلاص تمام
هو يعني انا كنت حابب كده ان انا اقول لك حاجه بسيطه اهداء للبرنامج الجميل بتاعك ويا رب اتفضل يا تعجب أحمد.
المستمعين اتفضل يا احمد ربنا يخليك يا رب هي بعنوان الليلة ليلتي لا تخافي حبيبتي فمن دمي صنعت فؤادك لا تخافي فالليلة ليلتي بدموعي أنا سأنير ليلك دموعك يفتديها قلبي وأنا أسير عينيك فأنا بكل حواسي خلقت لأكون فداك لا تخافي حبيبتي
حلو قوي يا احمد خلصت الحمد لله مستنيين تاني ولا ايه
انا كنت مستنيه فيه تاني لا حلو جدا والاداء كمان بتاعه لغه عربيه لغه عربيه ورائع جدا آه، ميرسي يا احمد بجد بشكرك
ربنا يخليك يا رب وبالتوفيق دايما ميرسي يا احمد بشكرك كتير جدا لاتصالك وسعدت باتصالك
انا اسعد اشكرك اشكرك
طبعا شكرا كتير جدا لاحمد على اتصاله ووجوده معانا في البرنامج كمان معايا مشاركه من رشا مرسي حبيبه قلبي بتقول منوره يا شاهي بنورك يا قمر بتقول موضوع الحلقه حلو اكيد الناس كلها عايزه تسمع كلام حلو وخصوصا بعد كميه المسلسلات التركي اللي عقدتنا دي عندك حق والله يا رشا كل الناس بقوا بيسمعوا تركي مش عارفه هنوصل لحد فين يعني بس مشكلتنا ان احنا دايما بنحب نقلد بس اهم حاجه فعلا ان الكلام يكون مش مجرد كلام بب- بس اهم حاجه يكون الاحساس الاحساس لازم لازم لازم فعلا يكون موجود عشان احنا نقدر نحسه قبل ما نتعايشه معايا دودو بتقول الحب كالحرب من السهل أن تشعلها من الصعب أن تغمضها الحب هو اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان ويكسبان فيها معا الحب قد يولد الحب بكلمة ولكنه لا يمكن أبدا أن يموت بكلمة الحب لا يقتل العشاق هو فقط يجعلهم معلقين بين الحياة والموت مأساة الحب تتلخص في أن الرجل يريد أن يكون أول من يدخل قلب المرأة والمرأة تريد أن تكون آخر من يدخل قلب الرجل بشكرك كتير جدا يا دودو لمشاركتك الجميلة جدا معايا أحمد شوقي هو ما زال الحب موجود أيوة يا أحمد الحب موجود مش شرط عشان أنت ما لقيتهوش لحد دلوقتي يبقى معناه إن هو آه، مش موجود لا الحب موجود أهم حاجة إن أنت ما تدورش عليه سيبه هيجيلك هو لحد عندك ما تحاولش ان انت ت- تدور عليه آه معايا مين معايا كمان مشاركه جات لنا من فرج بيقول على فكره شاهنده عاوز اكون معاكي في حلقه في كلام في الحب احبك كما لو انني احب كل الناس واخرج وحيدا وحيده منك ثم اعود اليك كما لو انني فقدت شيئا من ورائي ورجعت ملعه ملهوفة أبحث عنه أحبك كما لو إنني وجدت فيك كل أصدقائي وأحبك كما لو إنك الشخص الضائع الذي أبحث عنه أحبك كأنك العمر كأن الناس أنت كأن يدي أنت كأن أشيائي المفقودة أنت ولا أني مبعثرة في الكلمات ويدي لا تخبي الجمال كما أريد فأنا لا أعرف كيف أكتب أحبك بطريقة طليق ولأنني كذلك فسأكتفي بقولها من بعيد كلام جميل جدا يا فرج بشكرك كتير جدا لمشاركتك دي معانا وحابب تكون معايا في البرنامج ممكن تتصل من خلال Skype بلدنا او على 010 15 ألف 7 8 5 معايا كمان مشاركة جات لي من مارو مارو بيقول مساء الفل على احلى شهندة في الدنيا موضوع الغزل حلو جدا جدا جدا وانا بحب حبيبتي لورا جدا ويا ريت تقول لها هي بتسمعنا دلوقتي اني انا بحبها جدا هو بيحبك يا لورا مارو بيحبك وبيقول لك ان هو بيحبك آه يا ريت تحاول تتصل بينا وتقول لنا عايز اقول لكم كمان يا جماعه اسماء آه معدتنا الجميله ومديره برامج آه ريديو بلدنا عملت مسابقه لفريق وعملوا cast بلدنا على موضوع حلقه الغزل آه وانا قررت ان انا اقرا النهارده في الحلقه بتاعتي دياب قال تحتاج المراه رجلا يكون لها وقت الحزن صديقا وقت الحاجه حبيبا وقت النصيحه اخا وقت الفرح ابا عجبتني جدا فعلا يا دياب المراه فعلا بتحتاج كل ده مع بعض بتحتاج الصاحب والحبيب والاخ والاب عشان يبقى لها كل حاجه لانه مش بيبقى فيه غيره هو عشان تقدر تعمل معاه كل حاجه أحببتك حد الوجع لدرجة إنني لا أطيق يومي بدونك لدرجة إني لا أستطيع النوم إلا عند احتضان صورة لك أحمد الشرقاوي دي من أهم الطرق لإعداد الحلقات على فكرة برافو مساء الخير عليكم وعلى الجميع الحاضر والغائب أرى من وجهة نظري إن الغزل مش القدرة على الاتيان بكل ما هو مبهر ومعقد وصعب في عالم اللغة وليس من الضروري أن يكون الرجل محترفا في استخدام الأساليب والتعبيرات بقدر ما هو مطلوب أن يكون مقتنعا شاعرا بما يقول كي ينتقل إحساس الصادق للأنثى فتتيقن بأقل حرف يقوله فهناك من هم بارعون في الحديث ولكن لا تأبه الأنثى لهم فقط لأن قلبها لم يصل إليه ما يقال ولم يستشعره بل أذانها فقط هما اللتان تسمعان كلاما لطالما اعتادت أن تسمعه في كل وقت أيتها الأنثى طوي لقلبك الذي طالما رق واستسلم فقط بين ذراعي بين ذراع ذراعي شخص كان ببساطة صادقا حتى في أنفاسه بين أحضانك فالصدق الصدق هو أفضل طريق وأسمى غزل يمكن أن يتم تقديمه للأنثى رائع رائع رائع بجد يا شرقاوي أستاذ أحمد جسرها أستاذي ما أروع أن يكون لحبيبتي عيناي تخترق قلبي ما أروع أن أسمع صدى صوتها كل لحظة ما أروع أن أرى طيف حبيبتي في كل مكان ما أروع أن أكتب حرفا من اسمها بلا وعي ما أروع أن يذكرني الكون بها ما أروع إني كلما تنفست تذكرتها فلحبيبتي عينان لا تخطئان روحي ولا حبيبتي أدفأ أنفاس الدنيا وحبيبتي لا أشتاق فهي أبدا لا تغادر روحي ساكنة داخلي لا تغادر أناديها فتسمع وإن بعد المكان تعرف كلماتي وحروفي تعرف حتى معاني أنفاسي حبيبتي أذوب حتى عندما كتبت كلماتي تلك لمن لمن لا يعرفك رائعة بجد بجد كلام حلو جدا سمسمة حبيبة قلبي رأيتك وتمنيتك وخفق قلبي بقوة وشعرت بالخجل من نظرة امرأة سحرتني فتحت بقلبي باب الألم باب الأمل لأهم بشوق في حب امرأة أحببتني بدون كلل فعلمتني القوى وجعلتني أقول أجمل كلمات الغزل جات لي مشاركة وهرجع أكمل باقي كلام تمنى الجميل معايا مشاركة من خالد خالد بيقول شكرا جزيلا يا شاهندة على الدعوة الطيبة أهلا بيك يا خالد ويا ريت تشرفنا بمشاركاتك معانا هيمو بتقول شاهندة بحييكي كتير على الراديو الجميل ده بجد واللي حببنا وقربنا كتير من بعض قوي انا برد على سحر بقول لها انا بموت فيكي بجد وبحبك آه وانتي يا سحر خليتي الدنيا حلوة في عيوني والله يا ريت يا شاهندة توصي سحر عليا وتخليها سد تصدق اني بحبها والله ربنا يخليكوا لبعض يا هيمو ويا سحر وهي بتسمعنا دلوقتي في البرنامج واكيد سامعاكي وان شاء الله باذن الله تفضلوا مع بعض دايما وتفضلوا مع بعض على طول وهي بتحبك وبتبلغك آه عبر آه راديو بلدنا دودو بتقول صدقني برغم الكلام اللي أنا كتبته برضو أنا مصرة أن مفيش حب بجد في الزمان ده كان موجود زمان أيام جدي وجدتي وفي الحكايات وفي المسلسلات التركي وبس صدقني لا في يا دودو في في حب وفي حبيب في اتنين بيحبوا بعض بس اهم حاجة يكون في صدق ما بينهم مش اي حد ممكن نصدقه وخلاص يقول اي كلام وخلاص كابتي بيقول شاهندة ممكن تجاوبي على سؤالي ايه رأيك في مقولة الحب حاجة والجواز حاجة تانية خالص انا مش مع ده الحب هو هو هو الجواز الحب هي خطوة عشان نوصل للزواج في حاجة تانية مهمة عايزة اقولهم له يعني اقولها بال, بال بخصوص الموضوع ده اهم حاجة في الجواز هو الحب والتفاهم حتة بقى ان الزواج او الحب بيتغير وبيقل بعد الزواج في ناس كتيرة فعلا بتعمل كده عشان اولاد وعشان البيت وعشان في حاجات بيقولوا ان هي اهم بكتير واهم باكتر واكتر من الحب ولكن انا من وجهة نظري ان كل حاجة في حياتنا لازم لازم لازم الحب مرتبط بالزواج والاتنين مرتبطين ببعض مفيش حد اصلا يقدر يقول ان الحب حاجه والجواز حاجه لان هما الاتنين مكملين لبعض هما ما هما الا شيئان مكملان لبعضهم البعض غير كده لا انا مش مع ان الحب حاجه والجواز كمان حاجه تانية ملك بتقول مساء الخير عليكي يا شاي احنا حبينا البرنامج بتاعك قوي بنطلب اي اغنيه لمحمد فؤاد حاضر ان شاء الله اوعدك بعد الميكسر بعد البرنامج سوريا ملك معايا كمان محمد رزق بيقول بجد كلامك مريح جدا يا شاهندة وبيلمس حاجات كتيرة مهمة وبجد برافو على البرنامج الرائع ده وبالتوفيق ليكي والتقدم دايما أشكرك كتير جدا بجد يا محمد أنا اللي مبسوطة جدا جدا جدا بجد بكلامكم يعني معايا معايا كمان بيبيتو بيقول برافو عليك يا شاهندة على اختيارك للمواضيع بجد حاجة جميلة قوي يكون البرنامج للحب بس بحلو وبمر ربنا يوفقك وانا معجب جدا بأدائك وتعرفي حاجة كمان من كتر كلامك الصح وفهمك للمواضيع الحب انا قربت اصدق انك مريتي بكل تجارب الحب اللي حصلت في الحياة لانك بتتكلمي عنها زي ما بتكوني عايشاها بجد برافو على احساسك وردودك الجميله للدرس اللي بتعلمه لنا وربنا يوفقك يا نجمه المستقبل العالميه ان شاء الله بشكرك كتير جدا يا بيبيتو انت مش عارف بجد المسج بتاعتك دي فرحتني وبسطتني قد ايه والله انا المشكله ان انا بس بحس ده فبحاول ان انا اوصله ليكم واحاول ان انا اكون قد ده آه بس هو ده اللي انا عايزه اقوله لكم ان انا بحس بده بتعايش بده فعشان كده انا بقدر او بحاول ان انا آه اتكلم بيه في استف... باستفاضه معاكم كمان في كمان مشاركه جايه لنا من آه مين مصطفى بيقول جميله قوي الاغاني بتاعه الفواصل بتاعه الراديو مصطفى محمود بشكرك كتير جدا وبالتوفيق ليكي يا احلى شاهندة بشكرك كتير جدا يا مصطفى لمشاركتك دي معايا معايا مين تاني رسمية بتقول دايما مشرفة اسكندرية ومن نجاح لنجاح يا رب ميرسي جدا بشكرك كتير جدا لمشاركتك دي معايا وعايز اعرف رايكم يا جماعه في الاخر عن موضوع الغزل شاهندة مندة بتقول البرنامج يا جماعه فعلا حلو جدا واللي بتقدمه كمان احلى واحلى يا ريت كلنا نبقى نتابعه وربنا يخليكي يا رب يا شاهندة يا قمر يا اللي اسمك على اسمي بشكرك كتير جدا والله لكلامك الحلو ده معايا مين تاني محمد فوزي بيقول جميلة الحلقة بجد يا شاهندة الحب فعلا أجمل شيء في الوجود والغزل أجمل وأجمل أنا بستمتع لما حبيبتي بتغزلني الحب هو الحياة حياتنا من غير حب بتبقى مش حياة بس للأسف ممكن نقابل ناس بنندم عليها في حبنا ولكن الغزل موضوع مهم جدا ويستاهل ان انت تتكلمي فيه بشكرك كتير جدا يا محمد فوزي معايا انجي بتقول ربنا يوفقك يا احلى مذيعه في مصر والف مبروك ليكي ربنا يخليكي ميرسي جدا يا انجي آه مين تاني احمد جوون بيقول جميله قوي بلدنا واللي احلى اللي بتقدم برنامج كلام في الحب وبشكرك كتير جدا يا احمد آه ميرسي جدا وعصام بيقول بجد البرنامج كويس جدا اشكرك يا سيدي الفاضل آه مين تاني مؤمن بيقول مساء الفل يا احلى راديو في الدنيا مساء الفل عليك يا مؤمن آه مين آه احمد هلالي بيقول انا اول مره اسمعكم يا رب يوفقكم ميرسي جدا ويا رب يا احمد تفضل تسمعنا على طول آم مين تاني معانا في مشاركات كتيرة جدا أنا خايفة بجد لو وقت الحلقة خلاص احنا ناقص لنا تسع دقايق بالظبط على الهوا وخايفة ما أعرفش أقرأ كل المشاركات كابتي بيقول شاهي على فكرة أنا بنت مش ولد أنا آسفة جدا أنا آسفة وبجد ما خدتش بالي هو بس عشان الاسماء دي بتبقى غير معرفه بالنسبه لي فانا ما عرفتش اخد بالي انا اسفه جدا يا جميل معايا مين في مشاركات جات لنا على راديو بلدنا ولكن انا احلى ناس واجمل راديو واجمل برنامج ربنا يوفقكم على طول ده طاهر البيومي اشكرك كتير جدا يا طاهر وميرسي جدا ان انت بتسمعنا وكمان موجود معانا دلوقتي محمد مرسي بيقول فكرة الراديو جميلة جدا جدا ألف مبروك أنا على فكرة بعمل أداء صوتي للأفلام وعندي أفكار كتيرة ممكن أساهم بيها شرفني إن أنضم معاكم أهلا بيك يا محمد حاول تبعت لنا ال CV بتاعت بتاعك على network بلدنا أو info بلدنا dot net مؤمن علي بيقول يا ريتنا يا حبيبي نقدر نشكل في قدرنا ونغير ما كانش في بعدك ليلة أسهر ولا هو سؤال قلبي عندك اتحير لو كنت هشتاق له صدقني أنا أكتر استنى اسمعني عندي فكرة ما تيجي ما تصدق القدر وتعيش أنا وإنت الذكرى وعلى قد ما تقدر أيامنا الحلوة تفتكر شكرا كتير جدا يا مؤمن على كلامك الحلو قوي بنوتة مصرية بتقول بالتوفيق يا أحلى شاهي في الدنيا أشكرك كتير جدا يا بنوتة يا قمر معايا تاني أنا مبسوطة بجد جدا لمشاركاتكم الجميلة جدا جدا اللي معايا دي آه نرجع نكمل باقي آه باقي كلام كاست بلدنا كنا بنقول يا جماعة ان موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن غزل ووقفنا لحد كنت أتمناك في أحلامي عندك أتخيلك في إخواتي في أمي التي هي أغلب ما في الوجود ولكن عندما سقطت نظرتي عليك وتلاقت أعيننا لقيت فيك ما لم أجده في حلمي ولا في إخواتي ولا في أغلى مالي في الدنيا وجدت فيك ما لا يتخيله عقل ولا يتحمله بشر فأنت أخرجت الطفل الصغير الذي بداخلي والمجنون المختبئ وراء العاقل فأنت لست من كنت أتمناها بالأكثر بكثير شكرا يا دياب بجد رائعة رائعة رائعة جسرها قال وأنسج لها كلمات الغزل فأحضرت حروف من ذهب لأكتب لها لكنها لم تستطيع أن تكتب نبضة تعبر عن حبي لها فرميتها وأحضرت حروف من ماس فما وصفت فرحة روحي لحبها فرميتها وأحضرت حروف من اللؤلؤ فما استطعت أن تعبر عن ابتسامتها فرميتها فيأست واستدرت أعود لموضعي فوجدتها تبتسم وتقول لي انظر لعيني وأهمس لي فقط أحبك فأجمل الحروف هي أنفاسك يا فارسي كلما تخيلت حبيبتي لا يقوي قلبي عن التوقف عن النبضات وبلا تقف عيني عن الابتسامة ولا تقف شفتاي عن التنفس فرحا وشوقا وذوبا في من أحب فتفضلي وضيفي بكلماتك بريقا لكلماتي يا من وهب أجسادنا القلوب حببني لها أكثر يا من وهبت لعيونها يعوننا النظر لا تجعلني أرى غيرها يا من وهبت لا زدني السمع لا تجعل صدى صوتها يفارقني يا من وهبت لي الروح اجعل روحي رفيقة لها يا من لديك موعد لا أخلقه ولا تخلقه هب لي من لدنك قلبا يحتمل الانتظار هب لي من لدنك روحا تذوب بها ادعوا آمين يا من تقرؤون كلماتي ولا تعرفون حبيبتي اللهم آمين يا رب العالمين شكرا يا استاذ احمد بجد على الكلام الحلو قوي شيماء الاهتمام اكتر طريقه غزل غير مباشره الاهتمام بكل معانيها وممكن التعبير عنه حتى لو بورده صافي بتقول شاهندة جميلة ومنورة ومتجددة دايما ربنا يخليكي يا رب يا صافي بشكرك كتير جدا لمشاركتك معايا معايا مين تاني شيماء شيماء مذيعتنا الجميلة في احلم معانا بما انكم بتتكلموا عن الخواطر يا فارسة يتجول في انهار الحكمة والمنطق خذني كي انهل من علمك فالحلم في طبعك والطيب عنوان رجولتك فقلبي ما زال يراك فارس كل الفرسان ونبيلا من زمن ولي مع الازمان شيماء رفعت جميل جدا بجد برافو عليكي يا شيماء حلو قوي قوي قوي شيماء كمان بتقول ما زلت أسطورة غائب ما زلت حلم بعيد أهواك بعمق أحلامي وأراك قريب لأيامي يذهلني سمتك حيث يكون وبريق الأمل بعينيك أعذر قلبا بالنبض يدندن ويغني يطرب لسماعك وحنون وبصبحي أحيا أنتظرك وبأمسي روحي تسبح وتقول تلقاك كثيرا لكنك يا عمري هائم بجنون في نومي أنطلق كثيرا لأراك بدون خجل أتأمل وجهك نظراتك وبدون صخب انسحب كي لا أزعجك بنظراتي يوقظني خوفي عليك أتلصص كالفارق بعيدا لكني قد فزت بعينك بعينك يملأها حبا وشبوب بجد الكلمات حلوة جدا شكرا ليكم كمان طبعا كلكم و... وعايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا بجد لمشاركتكم كلكم معايا آه... مش عارفه اقول لكم ايه بس بس انتم بجد بسطتوني جدا آه... بالمشاركات وعايزه كمان آه... اقول لكم ان انتوا يا جماعه انا لسه باقي اربع دقايق بالظبط على الهوا هستنى مكالماتكم على سكايب بلدنا فرج بيقول من أجل عينيك يا حبيبي سأهجر الدنيا ومن فيها من أجل عينيك يا حبيبي سأهجر الدنيا ومن فيها وأحفظ كل أغاني الحب ولك أغنيها وأردد لك كلمات الحب التي أعرفها والتي لا أعرف معانيها شكرا يا شهندة أنا بشكرك كتير جدا بيقول كمان في يوم الزفاف يعتقدون أن جمال العروسة في المكي... المكياج الفستان الطرحة لأنهم لا يعلمون أن سر جمالها الحقيقي هو فرحة قلبها باختيار شريك حياتها انا معاك جدا فعلا يا فرج في الموضوع ده الناس كلها بتبقى مبهورة بده والشكل ايه وكان عامل ازاي لكن اهم حاجة فعلا ان هي بتكون اختارت صح وعرفت كمان تكون مختارة صح انتصار حبيبة قلبي تقول منورة يا قمر وموفقة ان شاء الله وانا سعيدة برشا عشان طلعت معاكي في الحلقة كلمة بحبك عجبتني جيت اقولها جرحتني ده احمد شوقي آه، انا اللي بشكركم كتير جدا والله لمشاركتكم دي معايا وفي يا جماعه ناس بعتلنا على آه، ريديو بلدنا بس للاسف انا يعني من من كترها انا بجد مش قادره اعملها حسام بيقول بالتوفيق يا شاي وحلقه موفقه ان شاء الله بشكرك كتير جدا آه، يا حسام آه، بيمبو بيقول آه، ملكتي ملكة قلبي بأنفاسها أتنفس هواها وهب له وهب لي حياتي جميل جدا جدا جدا آه، أنا بشكركم كتير جدا آه، لمشاركتكم معايا يا حسام ويا بيمبو آه، مين تاني معايا أحمد عابد بيقول مليون مبروك ومن تقدم لتقدم إن شاء الله يا شاهين ده أشكرك بجد آه، يا أحمد ميرسي جدا ليك للاسف في ناس بعتالي بس انا آم، في ساميه بعتة okay منى بتقول بجد يا شاهين ده انا استمتعت بالحلقه جدا جدا جدا وسعدت جدا جدا جدا باختيارك لموضوع الحلقه واختيار آه، بجد آه، معدنا الجميل محمد منصور اللي انا بشكره آه، كتير جدا على اعداد الحلقه الاكثر آه، من رائع بجد عايزه اقول لكم ان الغزل كان موضوع حلقتنا النهارده حلقتنا بقت معادله بسيطه بين الغزل والحنان واللي هو مسؤول عنها هي طبيعه والحب الطبيعة اللي اتخلق عليها الولد بقدرته على الغزل واللي اتوجدت عليها البنت برقتها وحساسيتها لكل شيء أما الحب هو الشعور الجميل اللي بيربط ما بينهم عشان يخلي من حياتنا أحسن كل ولد وليه طريقة في الغزل بيوصف الجميل في حبيبته والخجل غالب عليها لكن قلبها بيكون زي الفراشة مش هتقف أبدا إلا على الورد نفس الكلام أهم حاجة الكلام الجميل الكلام الحلو اللي بيقدر يحسس الحبيب والحبيبة بكل ما هو حلو وبكل ما هو جميل وانت كمان حسسيه بده لانك فعلا هو بيبقى محتاج لده زي ما انت بتكوني محتاجه زي ما سمعنا النهارده في المشاركات الكتيره جدا اللي جات لنا والاتصالات من الولاد وقالوا ان هم فعلا بيحبوا آه، يسمعوا ده آه، عايزه كمان اقول لكم ان الغزل زي ما انتوا قلتم شيء مهم جدا بالنسبة للبنت هو كمان شيء مهم جدا بالنسبة, بالنسبة للولد لابد ان انتوا الاتنين تكونوا متطابقين والحياة عطاء زي ما انا بديك فانت كمان هتديني معايا عادل بيقول حلوة الحلقة جدا جدا جدا ومزيد من النجاح وربنا يا رب يوفقك دايما انا اللي بشكرك كتير جدا يا عادل وميرسي جدا آه، لمشاركتك معايا سامية أحمد بتقول موضوع جميل والأجمل لما تحس بإن الحب لسه موجود وموجود برغم محاولات التشويه فيه فعلا بجد أنا معاكي حق فعلا آه، يا سامية أهم حاجة إنه ما يكونش مشوش ما يكونش حب مشوش مش مجرد أي حاجة إحنا بنقولها وخلاص لأن الحب ما هو إلا أحلى كلام الحب هو إحساس هو شعور هو كل حاجة حلوة معانا في الدنيا هو أحلى حاجة في الدنيا هو الحياة اللي احنا بنقدر نتنفسها هو كل حاجة فعلا بنقدر نعيشها أحمد شوقي بيقول أنا بجد وبرضو استفدت من الحلقة دودو بتقول بجد ربنا يوفقكم من نجاح لنجاح أنا بشكركم كتير جدا وزي ما قلت لكم يا بنات ويا ولاد يا حبايبي اهم حاجه ان انتوا تحبوا بجد تحبوا باخلاص يكون نابع من جواكم ومن قلبكم انا بحبكم كلكم واتمنى لكل اتنين بيحبوا بعض ان هم يستمروا مع بعض ويكملوا مع بعض ومفيش اي عائق يقف قدامهم هستناكم دايما تشاركوني وكمان تكلموني وتسمعوني صوتكم وتبعتوا لي ال SMS بتاعتكم وارد عليكم للاسف وقت حلقتنا انتهى وكنت مبسوطه جدا جدا جدا بوجودكم معايا ومشاركاتكم ليا واتصالاتكم بجد اسعدتني مش عايزه انسى حد انتصار احمد شرقاوي آه، يسري دياب آه، هند كريم كل الناس اللي شاركت معايا النهارده آه، دودو آه، كل الناس آه، حقرة ده محمود اسماعيل انا زعلانه منك لان انت جيت متاخر خالص وحشتونا والله وبعتذر عن تاخيري ويا رب دايما جامدين ومتفوقين تحيه خاصه لكل احباتنا واخواتنا وخاصه نوسة قمر تونس وليكي يا احلى واعزب صوت يا شيري ربنا يخليك يا رب يا محمود بس جيت متاخر وزعلتني جدا كبتيف بنوتتنا الحلوه ما اجمل ان تحيا معي في عيني وقلبي ولا انساك ومهما غبت عني يذكرني قلبي كما كنت يوما اهواك وهل لي ان انسى روحي وأنت من جعلتيها تعشق عيناك فبتبسمي فإن في بسامتك سعادتي يا منى روحي وخير زاد لقلبي عشقا وحبا شكرا كتير جدا ليكي يا قمر وأسفة جدا إن أنا افتكرتك ولد بس الأسماء بتعمل عندنا مشكلة حلقتنا انتهت كنت مبسوطة جدا لمشاركاتكم ولاتصالاتكم شكر خاص جدا للهندسة الإذاعية كريم وأحمد المصري شكر كبير جدا جدا جدا لمعدي محمد منصور كنت معكم انا شاهند انور من امام الميكروفون ساعتين على الهوا من 7 ل 9 استنوني ان شاء الله الاسبوع القادم 7 مساء موضوع جديد حلقه جديده مشاركات جديده مع شاهند انور هنضيف معنى جديد للحب هتوحشوني جدا باي باي هسيبكم مع الأغنية إهداء مني لكل مستمعي كلام في الحب باي باي
ندهني حبيبي جيت بلا سؤالك أنا يا حبيبي